ما بهم اذا كنت اليوم آه، رجل او امراه آه، متعلم او غير متعلم عايش في الشرق ولا عايش في الغرب مسيحي او غير مسيحي آه، الكل اللي بيجمعنا اليوم انه عندنا سؤال واحد من وين جاء الشر ومن هو خالق الشر ومن هو مسؤول عن الشر ووجود الله في وسط مشكله الشر آه، معنا اليوم بالاستوديو وضيف الحلقه الدكتور حليم حسب الله دكتور حليم اهلا وسهلا اهلا بك ربي يبارك حياتك ربي يبارك لك اهلا وسهلا آه، دكتور حليم بدءا آه، مشكلة الشرق في العالم في وسط وجود الله كلي القدرة وكلي ال- آه، صاحب السلطان آه، من أين جاء الشرق ومن هو المسؤول؟
الكتاب المقدس يؤكد عشرات المرات بل مئات المرات ان الله قدوس مهم.
ويكره الخطيه والله لا يوافق على الشر والله لا يوجد الشر على الاطلاق مم.
لكن لما نرجع للتاريخ الكتابي او التاريخ في الكتاب المقدس بنلاقي فيه كائنات حيه خلقها الله وهم ملائكه ارواح لا يمكن ان نراها في شخص كبير اتزعم الحركه وعمل حركه انقلاب عاوز يعمل حركه انقلاب على الله نفسه يصعد فوق عرش فوق جبل السماوات يجلس على عرش الله ويخلي من نفسه إله عشان كده الرب قصصه وحكمه وقول الكتاب إن شاف الش- ال- ال- ال- الم- الملاك ده أو الملك العظيم من الملائكة جماله وحكمته وده قاده إلى الكبرياء وجر وراه كثيرين ومن هنا دخل الشر ودخلت الخطية فالله لم يدخل الخطية إلى العالم ولم يدخل الشر في العالم لأن الله قدوس ولا يوافق على الخطية لكن من هذا المنطلق دخلت الخطية إلى العالم من خلال سقوط الملائكة السق... الذين سقطوا طيب آه، دكتور حليم آه، بأشعياء 45 وعدد سبعة آه، بيحكي الرب الله هو المتكلم مهم.
أنا الرب وليس آخر مصور النور وخالق الظلمة صانع السلام وخالق الشر هل نتجرأ نسأل اليوم هل الله هو خالق الظلمة وصانع وخالق الشر؟
العبارات اللي حضرتك قريتها دي هي اتكلم بها الرب في نبوة آه، إشعياء مم.
ل- في وقت سبي الشعب اليهود لملك فارس مم.
وفي وقتها الناس كانوا بيعبدوا إلهين واحد للخير والتاني للشر.
للشر مم.
وبهذه المناسبة الله بيعلن عن أنه إله واحد وليس اثنين مم.
يعني هما بيعبدوا إلهين آه إله خير وإله لا الشر شر فعاوز أعرفهم أن لا ده صح ولا ده صح لكن هو الإله الوحيد عشان طيب.
كده بيتكلم عن نفسه باعتباره خ- خالق الخير والشر الأمر الثاني أن الله بيعلن سلطانه لرد اللي اعتقدوا أن إلههم ضعيف يس وآلهة الأمم هي القوية مهم.
يعني ده خاص ببنو إسرائيل إن شافوا اللي سابوهم أقوى منهم يبقى إلههم أقوى صح فدايما هم اتعلموا الأشياء دي هي من من البدايات مم.
لما كانوا ينتصر الفلسطينيين الفلسطينيون كانوا إله الفلسطينيين قوي علينا صح وكانوا بهللوا وغردوا إن الإله بتاعهم انتصر على يا إله بنو إسرائيل فلما اتسابوا ما بصوش لخطاياهم لكن نظروا إن إله هؤلاء الأمم اللي سابوهم أقوياء مهم.
لكن إلههم ضعيف فهو عاوز يعرفهم برضه ويثبت لهم إن هو مش ضعيف آلهة الأمم كلها أصنام أوثان صح لا روح فيها لكن هو الإله الحي الحقيقي القادر على كل شيء مم.
اللي هو خلق كل كل الأشياء الاشياء نعم.
اذا ضروري جدا احنا اليوم لما بنقرا وبندرس الكلمه يعني بنقرا بحسب ال- السياق وال concept بالظبط.
ال context تبع ال- يعني.
الكلمه المقدسه حاجة تانية كمان إني لما أتكلم عن خالق الشر ما يقصدش بالشر الخطية هنا مم.
مش معناها الله خلق الخير وخلق الخطية طب في في له مفهوم ثاني الشر غير ال- طبعا غير لا.
العافيه احنا عشان كده لما هقرا ش- اسمع الايه دي يقول ايه وقل الرب اللي بيتكلم اسمعوا كلمه الرب يا ملوك يهوذا وسكان اورشليم هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل هنز جالب على هذا الموضع شرا مم.
كل من سمع به تطن اذناه من اجل انهم تركوني وانكروا هذا الموضع وبخروا فيه لالهه اخرى لم يعرفوها هم ولا اباؤهم ولا ملوك يهوذا وملأوا هذا الموضع من دم الأذكياء أرمية 19 عدد 3 و4 مم.
ده يوريك ان الشر هنا مقصود به القضاء الالهي او التاديب الالهي على شعب تمرد عليه ما يقصدش اطلاقا به الخطيه عند رجوعهم عندما رجعوا من السبي تكلم عنهم بالخير قال ايه هكذا قال الرب اله اسرائيل كهذا التين الجيد هكذا انظر الى سبي يهوذا الذي ارسلته من هذا الموضع الى ارض الكلدانيين للخير للخير واجعل عيني عليهم للخير وارجعهم الى هذه الارض وابنيهم ولا اهدمهم واغرسهم ولا اقلعهم واعطيهم قلبا ليعرفوني اني انا الرب فيكون لي شعبا وانا اكون لهم الها لانهم يرجعون الي بكل قلبهم مم.
يبقى اذا المقصود بالخير هنا لما يبقوا كويسين مع الشر مقصود تأديب وقضاء ده حاجة من ضمن يا.
الحاجة الحاجات الشر كمان مش مقصود به الخطية لكن مقصود به حاجة تانية برضه الكوارث الطبيعية مم.
مقصود بها الشر برضه ناتشرال ديزاستر أو التأديبية التي يستخدمها الله لإيقاظ ضمير اذا هو الإنسان بيسمح بالشر بالظبط مش خالق الشر مش خالق الشر لا ده مقصود بيه مصرح بالقضاء والتأديب مم.
الكوارث الطبيعية يعني مثلا أيوب بيقول لمراته إيه تتكلمين كإحدى الجاهلات جاهلات.
الخير نقبل من, من الرب الله.
والشر لا نقبل لا نقبل هنا يقصد بيه التأديب ما يقصدش بيه حاجة تانية لما عزوه قالوا أصحابه قالوا تعالوا نعزيه على الشر الذي أصابه مم.
أو القضاء والتأديب اللي سمح الرب بيه طيب.
آه، فإذا الشر في الكتاب هنا مش مقصود به الخطية نهائيا مم.
أيام الشيخوخة شر قال عنها شر يا اذكر خالقك في أيام شبابك قبل ان تجيء السنين ال...
أو, السر أو, أو قبل شر.
أن تأتي ال- السنين التي تقول فيها شر ليس أو لي فيها خير.
أو اللي فيها شر الأمراض برضو اها بتتقال عنها شر بس هو ليس يعني لي فيها سرور دكتور حليم ال- الاشكال اختلفت سواء جريمه منظمه سواء آه، كوارث طبيعيه natural disasters كله ده يطلق عليه شر سواء شيخوخه سواء نعم.
موت آه، هو كله شر صح آه، فبالنتيجه مش الله خالق الشر لا.
يعني الله لما خلق الانسان آه، ما كان المخطط الالهي الاصلي انه الانسان يموت لا، أصله- لكن يعيش للابد مظبوط بس أصل فكر الإنسان في كلمة الشر الخطية الخطايا لكن لا مش مقصود انا عاوز اوضح ان نعم.
الايه دي لها سببها السبب مم. الاول ان كان المسب... ال- الارض السبي بيعبدوا اله للخير واله للشر مم. طيب فالرب قال لهم اله واحد وكمان حاجه تانية فكر بنو اسرائيل المسبيين ان الههم ضعيف مم.
واله تاني فالرب اثبت لهم ان الاله الوحيد الحاجه الثالثه ان كلمه شر ليس مقصود بها الخطيه نهائيا لكن مقصود بها الشيخوخه مقصود بها الكوارث الطبيعيه مقصود بها المرض مقصود بها الموت كلها آه.
دي اسمها الشر مش طب، الخطيه آه، دكتور حليم آه، هاليوم يعني طب احنا قلنا الله مش خالق الشر بس السؤال اللي كمان الناس بتطرحه واللي كلياتنا بنتساءل عليه حقيقة مرات آه، هو الله مش قادر انه يمنع الشر ولا بسبب آه، حرية الانسان يعني الفري وول اللي عنده الانسان او هو لا يشاء او او مرات يعني حتى بنشوف باقل تقدير ممكن الله يحول الشر الى خير انتم قصدتم به شرا قال ده قالها يوسف يوسف لكن يعني.
الله أراد أو قصد به قصد به خير خيرا او بمعنى حوله الى خير طب ليش ما الله بيمنع الشر خصوصا لما بتيجي على المؤمنين كحصانة كأولاد لله ليش ما الله يعني اللي سواه مع يوسف ليش ما بيسوي مع معك ليش ما بيسويه معايا اليوم شوف في قانون ادبي واخلاقي الله عمله احترام حريه الانسان لو الله بيقتحم حريه الانسان يبقى قانون الاله انكسر يعني لما ادى تصريح للانسان ياكل من الشجره قال له كل ومنعه من اكل شيء في قانون ادبي بس واخلاقي نصحه بنفس الوقت بالظبط قانون آه.
ادب واخلاقي القانون الادب والاخلاق اللي عمله الله يحترمه الله نفسه يعني الله نفسه لازم يحترم القانون اللي عمله هي شخصية الله بالظبط دي احترام حرية الإنسان فاحنا مش عسكر شطرنج بنقل فينا زي ما هو عايز لكن هو ينصح ويقول ويرشد لكن الإنسان ذات حرية وكيان وإمكانيات وطاقات لابد أن ي- يا إما يوجهها في الاتجاه الإلهي والله يستخدمها بالروح القدس يا إما الإنسان ينحرف عن الله ويستعبده الشيطان ويستخدمها في استخدام سيء مهم.
احنا لا ننكر وجود الشيطان اللي يقود الانسان الى الدمار والتخريب مم. مهم.
عشان كده الله بيحترم حرية الإنسان إذا الله نور وليس فيه ظلمة نعم.
البتة وكل عطية صالحة هي من فوق الله ما بيعطينا شر الله مش خالق الشر أبدا آم، مثل ما سمعنا ما ما في داعي انه بنعيد الكلام طب شو رايك بالتفسير انه مثلا ال- الشر هو غياب الخير آه، الظلمه هي غياب ال- النور الفقر هو غياب الغنى والمرض هو طب غياب ما الصحه أنت لما تقول الظلمة غياب النور يا طب ما النور هو الله, الله يبقى الله نور، غايب يس. فاذا الشر هو غياب الله من المعادله ما نقدرش نقول ان الله غايب ابدا الله موجود احنا اللي بنغيب احنا اللي بنغيب ونبتعد عنه.
احنا اللي بنبتعد نبتعد عن يا.
الله تكسر اوجاعهم الذين اسرعوا وراء وراء اخر يا عشان كده من يخطئ هو قال من يخطئ عني اللي بعد عني يضر نفسه عشان كده بقول تعالوا الي فاحنا اللي ابتعدنا واحنا اللي ضلمنا واحنا اللي احببنا الظلمه وكرهنا النور مش غياب الله الله لم يغيب من المشهد لكن احنا اللي بنبعد والله لا يشاء انه بيخلق ناس يعني انه بيكونوا زي الدمى او البابت او الروبوتس آه مسيرين الله ما بيرضاها على نفسه هي اهانه لشخص الله لا مبدا مبدا الانسان بس مسير اعطانا يعني قال اعطيتك الحياه والموت اختر البركه لنفسك.
واللعنه فاختر الحياه طبعاً.
لكي تحيا لكي انت تحيا.
ونسلك يعني لو انت تاخد رايي خد دي مم. صح بس نعم.
عاوز تختار التاني اختارها انت حر و- ومع ذلك لما اخطانا وسقطنا رجع هو دفع الثمن وافتدانا لحتى يرجعنا الى التصميم الالهي الاصلي طبعا اللي لا موت ولا حزن ولا الم ولا دموع من المؤكد يا.
يا طيب آه، دكتور حليم الرب يبارك حياتك آه، احبائي المشاهدين اتمنى يكون آه، موضوع الحلقه اليوم آه، استفادت آه، شويه منه آه، لا ندعي احنا بنجاوب آه، كل التساؤلات لكن بنحاول انه بنضع الاساسات واشجعك واصلي معك انه ترجع تقرا الكلمه المقدسه اللي ممكن تقودك لحتى ما تفرق الخطا من الصح آه، حتى نلتقيكم بالمره القادمه الرب يسوع معكم